بسم الله الرحمن الرحيم
أسرار المحبين أشهد أن لا إله إلا الله أسرار المحبين نعم أحبكم في الله للمحبين أسرار وإليك أسرار المحبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله سؤال هل أنت تحب الله مر معنا هذا السؤال في مرة سابقة أنت صحيح بتحب ربنا بجد والله العظيم طب ايه الدليل محتاجين دليل على انك بتحبه اصل الحب مش كلام كترت في زماننا كلمه الحب في الاغاني والافلام والشوارع والعيال والكبار والشباب والبنات والصبيان كله بيقول بحب بحب بحب انا سالت ولد من الاولاد دول في كليه من الكليات قلت له انا عايز اسالك وتجاوبني بصراحه قلت له انا عايز اسالك وتجاوبني بصراحه انت حبيت كم مره في سنه رابعه هو في كليه هندسه كم مره حبيت في حياتك فقال لي كتير قلت له كتير كام يعني خمسة قال لي لا لا كتير عشرة عشرين خمسين مية قال لي كتير كتير قوي فاكتشفت ان ده اكبر دليل على ان الولد ده واشكاله كل الناس اللي زيه ما يعرفش يعني ايه حب هو شاف واحده عجبه شكلها عجبه كلامها قال لها بحبك وفكر ان هو ده حب مشي معاها شويه غلط اي غلط مسك ايدها ولا بص لها ولا لمسها ولا غيره اه، اترعش فكر ان هو ده حب دي كلها شهوات حيوانيه الحب حاجة تانية حاجة تانية خالص تماما معنى انك تحب وسيبك من كل اللي انت شايفه وكل اللي انت بتسمعه معلش وكل اللي انت بتقراه في القصص والروايات العاطفية لما نيجي نتكلم عن الحب فإن الله ما خلق لك قلبا ووضعه يدق في صدرك إلا لكي تحب الله به يبقى الحب الحقيقي الحب الأصلي حبك لله نرجع للسؤال أنت بتحب ربنا هي دي القضية ودايما أقول أن هناك معاني لا تجسم الألفاظ قوالب المعاني فلذلك لما تيجي تقول لي يعني إيه بحبه ملهاش معنى دي حاجة تتحس ما تتقالش إنك من جوه قلبك من شغاف قلبك بتحب ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى بتبهرني الآية دي قال سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني لما نيجي نقول بقى ان انسان قلبه معلق في المساجد هو ده بقى اللي بيحب ربنا بس ده مش معنى الحب دي ثمرة من ثمرات الحب دي علامة من علامات الحب ان يبقى قلبك معلق في المسجد المسجد ده بيت ربنا الرفعي بيقول على ابواب المساجد تتلاطم امواج الفتن الفتن تيجي عند باب المسجد طخ وترجع طخ ما بتدخلش المسجد الفتن المساجد مساجد اهل السنه المساجد الطاهره اللي ما فيهاش مشاكل المساجد القائمه على سنه بيعملوا زي النبي ما عمل تتلاطم امواج الفتن على ابواب المساجد تدخل المسجد روحانيه نور راحه هدوء تكبر وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك ونظرك محل السجود وتبقى مش في الأرض مش في الدنيا دي معنى تاني عايزين نمشي في كيف تعيش يوما من رمضان واحدة واحدة أول حاجة قلنا أن تبكر إلى المسجد لصلاة الصبح فواجد فوائد التبكير نمرة واحد إنه علامة الحب اثنين اتباعا للسنة لأن النبي أمر بكده صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس في التبكير لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا استهموا يعني عملوا قرعة لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول إدراك الصف الأول هدف وخلف الإمام هدف ومحدش يوصل لده الا اللي رايح بدري بدري بدري رايح مبكر ويقف ورا الامام في الصف الاول المكان ده جماعه يا جماعه يستهم عليه يعني يتعمل قرعه عليه المكان ده مين اللي يقف فيه لذلك سئل الامام احمد هل يؤثر الرجل اباه بمكانه في الصف الاول قال لا لا اثاره في القربات يعني لما تلحق المكان ده في الصف الاول وتقف فيه لو جه ابوك ما توقفوش مكانك خلاص لا تؤثر احدا بحظك من الله هيجي معانا في مشاهد العبوديه في الصيام الايثار وهنتكلم في مشاهد العبوديه في الصيام عن الايثار ان الرجل كل الرجل الذي لا يؤثر احدا بحظه من الله انت قاعد تقرا في مصحف في ساعه جعلها للذكر في ساعه جعلها لقيام الليل ما تديش الوقت بتاع ربنا ما تديش لحد ولو كان مهما كان لا تؤثر احدا بحظك من الله يبقى نمره واحد حب نمره اثنين اتباع السنه نمره ثلاثه ادراك الصف الاول اربعه إدراك ميمنة الصف إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف خمسة إدراك تكبيرة الإحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق فرصة كمان للعتق من النار فرصة انك تصلي أربعين يوم في المسجد لا تفوتك تكبيرة الإحرام في القضايا يحكموا على الراجل اللي متهم يحبس أربعين يوم احتياطيا على ذمة القضية أنت متهم بالنفاق أنت متهم بأنك من أهل النار ومحبوس أربعين يوم على ذمة القضية إذا صليت أربعين يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام فلاح الله أكبر أربعين يوم في جماعة تدرك تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس 200 صلاة لا تفوتك تكبيرة الإحرام تاخد براءة براءتين براءة من النار وبراءة من النفاق إدراك تكبيرة الإحرام قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه اغسل يديك منه يعني ما منوش فايدة ارميه تلاقيه متهاون في تكبيرة الإحرام انه يروح في الركعه الثانيه وفي الركعه الثالثه وتفوته الصلاه ويجمع صلاتين ويصلي الصلاه في اخر وقتها ده م- مش بتاع ربنا مش راجل بتاع ربنا من فوائد التبكير الى الصلاه الا تضيع منك صلاه الجماعه لو واحد بيبكر عايز يلحق الاذان في المسجد لو اتاخر يفوته الاذان فيصلي اربع ركعات قبل قبل الاقامه لو اتاخر خالص يلحق ركعتين لو هي موت يوصل قبل الاقامه لكن الراجل اللي هو حريص على انه يلحق صلاه الجماعه اول خلل وتقصير لو اتاخر شويه يحصل ايه تضيع منه صلاه الجماعه وصلاه الجماعه تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة يا جماعة لما نيجي نقيس مقاييس الآخرة لو فرضنا ان احنا في شركة تقول لك انا هاخد منك الالف جنيه وادهم لك خمسة وعشرين الف جنيه بعد سنة وانت معاك الف جنيه لو اديتهم لواحد ادهم لك 1500 شوف قد ايه يبقى ندمك وحسرتك على ان في واحد خد 25000 وانت بس يا دوبك خدت 1500 انا ايه اللي خلاني عملت كده طب ما كان في ايدي ان انا اكسب 25000 تبقى متألم قوي او كده أخ- اهل الاخره بيتألموا ان يفوتهم أجر قال بعض السلف لو علم رجل برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب يعني لما أعرف إن واحد حافظ القرآن وأنا مش حافظ مفروض قلبي يتفلق أموت من الحزن إذا سمع رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك المفروض تزعل على نفسك إن فلان بيطيع ربنا أكتر منك تحزن على نفسك إدراك صلاة الجماعة أيضا إدراك النوافل بين الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا بين كل أذان وإقامة صلاة ركعتين الفجر قبل صلاة الصبح لو يعلم الناس ما في ركعتي الفجر قال صلى الله عليه وسلم لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل لدرجة أن الأحناف في مذهب الحنفية الأحناف جعلوا ركعتي الفجر واجبة فرض الظهر صلي قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله بشره على النار عتق كمان شوف فرص قد إيه أدي كمان فرصة للعتق من النار إنك تصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات وبعد صلاة الظهر أربع ركعات العصر قبل منه أربعة عشان بعض الناس يقول لك مفيش قبل العصر سنة لا في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ده كلام من سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين خفيفتين لمن شاء قبل العشاء ركعتين احنا نسينا نقول اللي بعد وبعد المغرب ركعتين الى ستة بعد العشاء ركعتين الى 11 11 ركعة كل دي نوافل الرسول جعلها قبل الصلاة فلما تروح بدري تلحق تصلي النوافل أيضا تدعي ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد بعد الأذان وقبل الإقامة فرصة للدعاء إنك تدعي ربنا والدعاء لا يرد من فوائد التبكير للصلاة في المسجد استحضار القلب وخشوع القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قال ابن حجر في في شرح الحديث في فتح الباري قال من فوائد الحديث وفيه أنه يعتمد للسعي إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة ذاتها يعني في الصلاة ينبغي أن تؤدى الصلاة بسكينة ووقار المشي للصلاة يحتاج إلى سكينة ووقار فاللي رايح قبل الأذان ماشي إيه بسكينة ووقار أما اللي رايح عايز يلحق الركعة بيجري والرسول نهى عن ذلك إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون تعالى وانت ماشي على مهلك والإنسان لما يبقى ماشي على مهله ويوصل بالراحة ويصلي السنة يجتمع له شمل قلبه وهو ده الهدف من صلاة السنة قبل الفريضة تهيئة وتمهيد أما اللي جاي جري جري جري ويدخل يلحق الله أكبر الله أكبر قلبه لسه بره في الدنيا بينهج على ما يجي يستجمع قلبه تكون الصلاة خلصت من فوائد آه، التبكير إلى الصلاة قراءة القرآن بين الأذان والإقامة قدامك فرصة أنك تقرأ قرآن وتهيئ قلبك المهم وصلنا المسجد قبل الأذان سمعنا الأذان في المسجد ر- ترديد الأذان والدعاء بعد الأذان الإمام المؤذن خلص لا إله إلا الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان بعض الناس بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة لا بعد الأذان تقول إيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إذا قلت كده حلت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجلس في المسجد عليك السكينة والوقار تصلي ركعتين سنة الفجر وقد نهى افهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد أذان الصبح حتى تصلى الصبح أكثر من ركعتين يوم ركعتين اثنين بعد الأذان لحد الصلاة ما تصليش أكتر من كده وتجلس تدعو الله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد تقرأ في المصحف أقيمت الصلاة من أخطر صلوات يومك صلاة الصبح ليه؟ قال سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلاة الصبح صلاة مشهودة يا مسلمين يا عباد الله يا موحدين يا أحباب الله لا تضيعوا صلاة الصبح صلاة الصبح من أخطر الصلوات في اليوم ليه؟ لأن الصلاة دي مشهودة إن قرآن الفجر كان مشهودا إجماع المفسرين على أن قرآن الفجر هو القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر مشهودا يعني ايه احنا عارفين ان في الثلث الاخير هتيجي معانا بقى في اليوم ده لان هتبقى اخر حاجه في اليوم ان الثلث الاخير ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر ينزل كيف ينزل السؤال غلط ما نعرفش كيف لكن نثبت انه بينزل سبحانه وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه حتى يطلع الصبح فيقول بعض المفسرين ان الله يشهد هذه الصلاه ان هذه الصلاه في حصو- في حضور التنزل الالهي وقيل ملائكة النهار وملائكة الليل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر اللي هم ربنا بيسألهم كيف تركتم عبادي أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فالصلاة مشهودة الله وملائكته فوانت واقف في الصلاة صلاة الصبح استحضر قلبك أنا عايز أنبه لنقطة مهمة نقي المسجد اللي انت هتصلي فيه مش بقول لك مسجد في قارئ بيغني قارئ مشهور زحمة قريب من بيتك لا معلش انت لما ابنك بيمرض بتدور على اي حد تودي له ابنك يعالجه ها اي حد وخلاص ولا بتبحث عن دكتور شاطر مشهور ان هو دقيق ومتقن وعنده خبره طب اذا كنت بتدور كده في مرض بسيط فدور لعلاج في رمضان لمرض قلبك شيخ يقرا القران فينزل القران على قلبك دواء دواء دواء قال صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله يبقى مش بالغنى ولا بالصوت العالي ولا بحلاوة الصوت حتى وإن كان مطلوب حلاوة الصوت وجمال الصوت وتزيين القرآن بالصوت إلا إن المطلوب خشية دور على مسجد حتى لو بعيد عنك حتى لو هتضطر تدور العربية وتروح له مشوار ما يجراش حاجة دواء بدور على دواء لقلبي وأقف في الصلاة وأسمع قرآن كل آية نازلة نقطة دواء على قلبي حضور قلب خلصت الصلاة بتفاجأ بعض الناس بمجرد انتهاء الصلاة يقوم منفوض يدور على أقرب حيطة يركن ظهره يمدد رجليه ايه ايه ايه ايه يا عم كنت في مجلس تعذيب ده انت كنت في صلاة بعد الصلاة خليك قاعد زي ما انت على هيئة صلاة وعينيك خاشعة كده وابدأ قول أذكار الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم تقول في صلاه الصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن تثني رجلك وانت قاعد على هيئة الصلاة رجلك الشمال متنيه وقاعد عليها ورجلك اليمين واقفه كده على صوابعك قول لي رجلي بتوجعني ما بقدرش اعمل كده اي قعده انت صليت بيها الصلاه خليك عليها مش هقدر اقعد كتير لان جلسه التشاور بتتعبني مش مشكله المهم تقول الاذكار اللي انا قلتها لك دي بالترتيب اللي انا قلته لك ده طب ما انا هنسى اللي انت قلته ده وانا ما سجلتش معلش الحلقه دي ما قلتليش من الاول ليه وانا كنت سجلت بسيطه في كتاب صغير كده وبجنيه اسمه حصن المسلم او كتاب كبير كده مش عارف بكام جنيه اسمه مختصر النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه الكتابين دول مهمين جدا انهم لازم يكونوا في بيتك في جيبك وخصوصا في رمضان طول عمرك يبقوا معاك في الاذكار والادعيه كل الادعيه بقى اما تدخل البيت تقول ايه اما تخرج من البيت تقول ايه تدخل الحمام تقول ايه تخرج من الحمام تقول ايه تدخل مسجد تقول ايه تخرج من مسجد تقول ايه تلبس جلابيتك تقول ايه تقلعها تقول ايه الرقيه ترقي ابنك ازاي وترقي زوجتك ازاي في كل حاجه في اذكار الصلاه واذكار الصباح والمساء واذكار النوم هات الكتابين دول كتاب النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه او اسمه مختصر النصيحه والكتاب الثاني اسمه حصن المسلم تجيب الكتاب ده وتحفظ منه الادعيه دي احفظها ذاكرها احفظها خليه في جيبك على طول مع المصحف يبقى في جيبك اليمين ده المصحف شايله ما يخرجش من جيبك ابدا وجيبك الثاني ده كتاب الاذكار ما يطلعش من جيبك موجودين تقول الاذكار دي بعد ما تقولها تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعدين تقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 33 مرة وبعدين تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كده تمام المئة وبعدين تقرأ آية الكرسي وبعدين تقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات دي اسمها أذكار الصلاة صلاة الصبح وصلاة المغرب اللي بقول لك عليه ده بالظبط بالحرف صلاة الصلوات التانية بينقص عنها ان لا اله الا الله العشر مرات وينقص عنها اللي هي قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الثلاث مرات تبقى مره واحده في الصلوات التانية دي سنه الاذكار الاذكار دي شرعت عشان تحتفظ بحرارة الصلاة أطول فترة ممكن الأذكار دي لما تقولها روحك قلبك نعيم جنة الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم أعناقهم ذكر الله الذكر الذكر روحك لازم تقعد تذكر ولما تذكر استحضر قلبك قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشان تستحضر قلبك تذكر السماء سبحان الله النجوم سبحان الله تذكر ايديك سبحان الله عينيك سبحان الله تبقى كل سبحان الله بقلب والحمد لله كذلك اما جينا عند الحمد لله عايز اقول لكم قصه قصه طريفه حصلت معايا شخصيا قصه طريفه في موضوع الحمد